إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد لازلنا أيها الإخوة مع حديث العجيبة الإسرائيلي في التوكل وقد أشكل على بعض إخواننا في اللقاء الفائت أرسلوا به رسائل بعض الإخوة بيقول لماذا ذهب بالمال إذا كان واثقا في أن المال وصل إلى الرجل أنا قلت في المرة اللي فاتت إن هو لو ما كانش واثق ما كانش الفلوس وصلت لو كان عنده نسبة شك كان حصل إيه كانت ما كانتش الفلوس فازاي هو يروح يقول له بعد كده خد فلوسك وهو لما هو واثق ان الفلوس راحت له الحقيقه ان الورع لا يبنى عليه حكم لا, ت... لا ان الورع لا تؤدى به الحقوق وانما تؤدى الحقوق بايه تؤدى الحقوق باليقين فما ينفعش فعشان كده الراجل وداله وما رضيش يقول له زي ما هياتي ان شاء الله في في الحديث بس هو الاخ يعني اه سبقنا في الحديث نعم لا ده هو عنده ثقة ان هيوصل المال ده هنا هو مش معتمد على سبب لا ده هو متوكل عشان كده قال ايه في الرواية الاخ محمد بيقولوا مش ممكن نقول ان هي دي الثقة بحيث الا يرى سبب مش احنا قلنا الثقة ايه اللي هي انسان عين التوكل ثمرة التوكل الثقة في الله عز وجل الثقة دي اللي هي ايه الا يرى سببا حاملا ولا ذنبا مهلكا ولا عمل المنجين فممكن الرجل لم يرى سبب هو في الحقيقة الرجل ده عرج على السبب ولا هو اتكلم مع ربنا مباشرة ده قال اللهم أدي حملتك مش كده ولا لا هو ده العجب اللي فيه انه هو كان شلنا لازم الواحد يبقى مستحضر إن انك لما تؤمن بأن الله حي سبحانه وتعالى تبقى مستحضر ربنا معاك مش يبقى بالنسبة لك حاجة مش موجودة أو شيء بتقدسه وانت مش شايفه أو مش حاسس ان, إن في معاملة لازم يكون في معاملة عشان كده حصلت المعاملة بينهم وإن شاء الله لعله في أثناء الحديث تتضح المسألة أكتر الأخ بيقول بيقول ممكن حد من من مرضى القلوب يظن لما أنت بتقول في حديث الجارية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى وجهها متلألئا فيبقى جواز النظر إلى الإيه إلى النساء هل من الممكن أن يؤخذ من هذا الحديث هذا المعنى طب ليه ما يخش, ما يخش من هذا الحديث هذا المعنى طيب الأخ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو في مقام الأب للمسلمين هو محرم لهم جميعا فله أن ينظر إليهن ولا لا وله أن يدخل بيتك وانت مش هنا كمان عليه الصلاة والسلام وبها ونعمة وكرامة ونعمة عين عليه الصلاة والسلام مش كده الشيء الثاني انك لازم تاخد بالك من ان الحديث بيقول ايه احسنت جارية الجارية دي اللي هي ايه التي لم تبلغ المحيط والجارية التي لم تبلغ المحيط دي يجوز للرجل أن يغسلها ولا ما يجوزش يجوز مش كده في الفقه بيقولوا كده ابن قدامه بيقول كده بيقول في المغني وإذا بلغت المرأة تسع سنين وقال والعبرة بإيه بأن تكون تشتهى فإذا صارت المرأة تشتهى يبقى ما يغسلهاش ما كانتش يبقى خلاص يبقى مش كده ولا لا من خصوصياته عليه الصلاة والسلام ان هو ينظر لل لا يعني المسألة مش محتاج ان احنا نتكلف نقول كده اصل الخصوصية محتاجة الدليل فعشان كده ال- برضو نفس القضية كده في الحديث ايه حديث انس رضي الله عنه في الصحيحين ان كانت الجارية لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطوف به أزقة المدينة حتى يقضي لها حاجتها صح؟ يبقى ده جوز سين وصفحة بقى للنساء ولا لا لكن تقول جارية لم تبلغ ال- الحنث طيب ده سؤال بره بس رأ- رأيته غريبا الأخ بيقول أنا في كلية هندسة وعايز أسيب الكلية عشان أطلب العلم بس أنا اللي بصرف على أهلي وهم يؤملون إن إحنا نغطي النفقة بعد كده مصر. هو أنا المفترض إن أنا ما أكونش حاجة في الدنيا عشان أبقى حاجة في العلم واحنا الكلام ده قلناه هنا كتير دو- دوروا على مشايخكم وشوفوا حد فيهم آه، إعدادية ولا كده ولا لا غير أنا طبعا شوفوا ال- شوفوا الناس المتصدرين صحيح هتلاقي اللي, اللي يعني يعني وصلت الدنيا احيانا بيقول لك ايه كل واحد ملتحي بقى طب اي واحد ملتحي من كثره الاطباء في المشايخ مش كده ولا لا والطب دي صعبه جدا لدرجه ان الاخ لما بيخش طب من كتر دراسته بالانجليزي بتلاقيه اتعود كل ما يكلمك يكلمك انجليزي من وهو يقول لك اعذرني يعني بعض الاخوه كان بيقول كده انا كل دراستي انجليزي ف... فصعبة خالص ومع ذلك تلاقيه بارع برضه في العلم مش كده ولا لا فال آه، همم الرجال تزيل الجبال دي خدها كده كمقولة لأنه لا يصح هذا الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام لكنها مقولة صحيحة إذا اجتمعت للرجل همة يزيل جبل ولا يضره مش كده ولا لا فكون رجلا في كل باب وما فيهاش حاجه يعني خالص اما تبقى في هندسه و... ومهندس بارع وعلى النحو الاخر تبقى ايه آه، تبقى شيخ وطالب علم وحاجه كويسه وصلنا لحد ما الرجل قلنا بقى موضوع الثقه في الله عز وجل لما آه، رمى الخشبه في الميه مش كده وثق في الله عز وجل اكثر مما يثق في ال- ال- العبيد اللي شايفهم بعينه واقفين قدامه على شاطئ البحر ودي غاية نحتاج أن نصل إليها أيها الإخوة زي ما بيقولوا بنلح على هذا المعنى ينبغي أن نغتنم أيامنا وليالينا وإحنا دخلنا في الأيام الكبار لسه بعض الإخوة جزاه الله خيرا دلوقتي بيذكرنا أن أن ليلة 15 الخميس الجاي خلاص وبعدين شعبان النهارده كام؟ تسعة تصور لسه بنقول شعبان ويا جماعة وخدوا بالكم من شعبان بقى تسعة هتبص نفسك بكرة رمضان يلا على العيد وذهبت الأيام الفاضلة والسوق اللي اتنصب راح وفاز من فاز ربح من ربح وخسر وخسر من خسر فاغتنم ال- الأيام دي ال ال الإعداد لشهر رمضان وتوثيق العهد مع الله عز وجل بما كنا عهدناه من قبل ونقضناه في أثناء السنة مش كده؟ قلنا في رمضان اللي فات هنبقى هو رمضان هيبقى طول السنة وفي السنة خلطنا مع الأسف ربنا يعفو عنا ويغفر لنا جميعا فجاءك شعبان دي فرصة نعمة من الله عز وجل ان انت ايه ادركت شعبان فاعمل في هذا الشهر كان يسمى بشهر, بشهر الايه القراء فمع التصفية وكنا اتكلمنا في رمضان اللي فات يا اخواننا لو تتذكروا ان ايام الحر دي يجتمع على المرء تنقية القلب تماما في صيام الحر بالذات عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من صام يوما صائفا يعني يوم حر شديد الحرارة وقاه الله عز وجل نار جهنم يوما صائفا يعني اشمعنى وكان عبد الله بن عمر يتحرى الأيام الحر ويتحراها ازاي الأيام الحر دي حد يعرف يتحراها ازاي طب يصوموا ازاي ما هو اليوم الحر ده بيبان من الساعة 10 الصبح ولا حاجة لا ما ما بيشتغلش في البيوت هناك كده ده ده بالليل يعني الجو بيبقى بارد.
من الفجر احسن من السحر بتلاقي في السحر مكتوم كده ي- تعرف ان النهارده طالع طالع يوم فكان ابن عمر يتحرى يتحرى ذلك ويوم ايه ويصوم ويصوم هذه ال- هذه الايام ايه موضوع الحر ان الحر مرهق للنفس لما ترهق النفس لما ترهق يفوق القلب لان احنا قلنا المرض الوحيد اللي للقلب هو حاجه واحده تتفرع منه كل الأمراض بقى إيه هو استيلاء النفس على القلب بلى من كسب سيئة وأحاطت به خد- هو اول ما يعمل معصيه تروح النفس واخده قلبه بالحضن كده وخلاص هي اللي توري له وهي اللي تمشيه وهي اللي ترشده ويبقى ماشي على على ح- على حسب هواه فاذا س- النفس ارهقت عشان كده ارهاق النفس ده مقصود شرعي ده ده حديث من ال- من الاحاديث مقصود مقصود شرعي بقصده يعني بال- ب- بحسبه مش ال مش مش الارهاق التصوف مثلا اللي هو كان بيقعد ياكل يوزن الاكل قد ايه لحد ما بعضهم ما بقاش قادر يقف في الصلاه يصلي لا مش كده بس شيء من الارهاق مهم زي كده اليوم الصائف صومه تلاقي نفسك ارهقت لما ترهق النفس تبعد تحل ايديها عن قلبك شويه فاذا افاق القلب اصدر الاوامر ولما يصدر الاوامر تدخل الجوارح في الهيئه الايمانيه يقول لل... لل... للعين ما غضي ما تبصيش لكده يقول للاذن اعملي يقول لل... واخد بالك تدخل في الهيئه الايمانيه فالنفس لما تفوق بقى عند الفطار ما تعرفش تستولي عليه تاني مش بسهوله وهكذا ايها الاخوه فالصيام ايام ال- ال- في هذه الايام في الحقيقه الصيام والقيام والاجتهاد وده في الايام ديت فضلا عن انها ايام متقابله عجاف نسال الله عز وجل ان يكشف عنا محنتنا ايام فيها شده فالإنسان فيها يبقى إيه العمل فيها أرجى من العمل من العمل في غيرها لكثرة الغفلة وكذلك قلنا يستفاد من هذا المقطع من هذا الموضع ان هذا الرجل واقف جنبه ناس مش احنا استدلينا المره اللي فاتت ان الشط دي كان عليه ناس كان عليه ناس لان دي قريه لا يعبر اليها الا بالشط زي المعديه عندنا كده ما حدش يعرف يروح البر الثاني الا بالمعديه تروح تلاقي ناس واقفه الا لما تروح بقى والمعديه وقتها خلص فاذا في ناس ناس كانت موجوده الراجل التاني بيطلع بيلاقي ناس عنده موجوده بيسالهم عليه مفيش ولا حاجه في روايه قالت ان حد شتمه او خونه صح ولا لا فقلنا نستفيد منها ان من حفظ حد الله عز وجل حفظ الله عرضه من جمله ما يحفظه سبحانه وتعالى عشان كده لما تبقى معدي وتلاقي واحد بقى يسبلك تعرف تعرف انك عاصي مش كده ولا لا اسلمك الله له فراح شتمك صلاح شتمنا على اول الشارع الحقيقه دلوقتي حالا فربنا يعفو عنا ربنا يغفر لنا يا رب ما يفضحناش بذنوبنا اه ف لا ده شتمني من غير سبب انا ما طلعتش، ده انا معدي كنت معدي بس فاتاخرت شويه في ال... وانا باخد المطب القصد يعني هنفضح نفسنا على ايه فلما تلاقي كده فعلا ت... آه، م- آه، تعرف ان الحفظ ده عمل ايه اه اتشال منه منه شويه من عليك شويه والا لو اسلمك الله عز وجل كنت اتفرمت لكن برحمته سبحانه وتعالى بيشيله شويه عنك بس على قدر ال- على قدر معصيتك وعلى قدر تخليك فانعقدت السنه الناس عن الرجل ما حدش قدر ايه يقول له ده في حاجه ولا في كذا ولا في كذا طب الله طب ما ممكن السنه برضو لا تنعقد عن ناس صالحين وكويسين بس برضو الناس تقع فيهم يبقى ده باب اخر ان يبتلى هذا بهؤلاء يبقى ده فهم تاني لباب تاني يبقى ده باب وده باب واخد بالك احفظ الله يحفظك قال سعيد بن المسيب لولده والله إني لأكثر من الصلاة رجاء أن يحفظني الله فيك يعني الصلاة تربي العيال اه والصدقة تربي العيال وإن اللي بيربي على الحقيقة هو الله عز وجل هو الله عز وجل كذلك أيها الإخوة أخذنا من هذا المقطع أن المشاعر تنتقل المشاعر بتتنقل الراجل واقف هناك اول ما افتتح معاه الكلام ده كلمه بباب فقهي ادنى من الباب اللي كلمه بيه لان التاني كلمه بباب روحي فوق الفقه صح قال له ائتني بالوكيل آه، ائتني بالشهداء فقال له كفى بالله شهيدا راح التاني قال له ايه سبحان الله صدقت فانتقلت المشاعر الصادقه من الراجل ده لفين للراجل اللي قصاده فاستفاد منه عشان تعرف تصاحب مين وتماشي مين وتسمع مين و... لا، خد بالك فالاحاسيس والعقائد والاشياء اللي هي في في قلب اللي قدامك بتتنقل لك او اللي في قلبك يتنقل له على حسب ايه قوة إيمانك أنت و- و- وضعف ولذلك كنت تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يجيب واحد كده ويقول له أسلم يسلم قوة التوحيد في قلبي عليه الصلاة والسلام طب في ناس تانية ما, ما أمنتش أصم الله أسمعهم وخلاص حرموا من نعمة الودن نعمة الودن أنها تسمع الهداية وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبص... هو ش... بس هيحبط اصلا كده ولكن في الحقيقه على الحقيقه هو مش شايف ولذلك ايها الاخوه اول ما لقي جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل ايه خدوا بالحضن مش كده أخذني فغطني خدوا بالحضن قوي كده حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وكنت تلاقي الإخوة زمان لما يسلموا على بعض في غيبة فقه ال- فقه الحضن الحضن ده إنما يكون من ال- من ال- الغيبة مش كده قال ال- سئل عليه الصلاة والسلام إذا لقي أحدنا صاحبه ينحني له قال لا فقال يعانقه قال لا قال فيصافحه قال نعم عليه الصلاة والسلام يبقى هنا ما يعانقوش صح ولما رجع جعفر من خيبر ولما رجع جعفر من الحبشة رضي الله عنه قام إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال وعانقه وقال لا أدري بأيهما أكون أفرح ب ب بغ- بفتح خيبر أو بقدوم جعفر فأخذه فالتزمه مش كده يبقى اللي بيجي من اللي اللي بي- اللي ببقى بقالي كتير ما شفتوش ب- باخده بالحضن فكان الإخوة زمان لما ياخد واحد بالحضن لازم كده يروح إيه تكك تكة كده كانت بقت الطبيعة في الإخوة حتى هو ما يعرفش هو بيعمل كده ليه بس لازم يقوم واخد- وانت كنتش تحس فيها ب بغضاضة يعني ما تحسش مثلا آه، الأخ يعني تعبك ولا حاجة تحس فيها بهذه المشاعر إيه ال- إيه إيه حكاية ال- هذه الملامسة علشان تبقى من جملة السلام اللي هو شعار الإسلام إيه موضوع المصافحة إنه إذا التقى إذا تصافح المسلمان تحات ذنوبهما كما تحات الشجرة أوراقها تنزل الذنوب ايه موضوع ان ايدي تتحط في ايدك وكان سعيد بن المسيب لا يسلم على احد الا ان يصافحه ما يعديش يقول السلام عليكم كده لما يخش يسلم على الناس بايديه ايه الحكايه ال- هذه الملامسه هو كده كل ما يقترب الانسان تنتقل المشاعر عبر هذه الوسائل بتنتقل عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام لما وقف ومر به رجل وكان واقف مع بعض الصحابه ومر صحابي اخر فسلم ومضى فقال هذا الصحابي يا رسول الله والله اني لاحب هذا الرجل فقال اخبرته قال لا قال إذا فأخبره فانطلق الرجل خلفه إلى بيتي فأخبره قال له أنا بحبك في الله ثم قال عليه السلام إذا أحب أحدكم أحدا في الله فليخبره تروح تقول له أنا أحبك في الله إيه موضوع إن أنا أخبره أحيانا بيبقى أنت القضية دي مش في دماغك يعني بتشوفني وبتسلم عليا وخلاص لما أنا أخبرك أهيج كوامنك انت قضيه ان انا احب اخواني دي كانت تايهه عني فلما انا تلاقي واحد يجي يقول لي انا بحبك في الله أقوم انا ايه افتكر صح ده احنا عندنا في الاسلام في قضيه كبيره اسمها الحب في الله والبغض في الله مش كده اقوم اقوم افتكر الموضوع ده فابادلك نفس ال- نفس المشاعر عشان كده بقى استخدام التليفونات والاستغفار في الأسحار كنا قلنا الإخوة مشروع زمان كده الإخوة الحريفة بقى في التليفونات بيعملوا قائمة كده تبقى دي القائمة الخاصة بيهم يعني في التليفون ده كل يوم في السحر بيروح مطلع التليفون جزاك الله خيرا يا عمي بيطلع التليفون ويروح إيه ينشر الصحيفة دي كلها اللهم اغفر لفلان وفلان وفلان وفلان وفلان شيخ سيدنا أبو ذر أبو ذر كان بيدعي ل 100 واحد كل يوم في السحر 100 واحد وابن حمدوية القارئ كان يدعو لثلاثمائة إنسان من أصحابه يعني يقعد يفرغ نفسه كده نص ساعة بقى قبل الفجر ويفضل يدعو ل 300 اللهم اغفر لفلان وفلان يعد 300 حتى شغل يوما عن الدعاء فنودي في نومه وقيل لم لم تسرج سراجك اليوم ليه ما قمتش ولعت النور النهارده وفتحت ال- الورقة اللي فيها أصحابك تدعي لهم وربما يكون الإنسان مننا نايم ويغفر الله عز وجل له كما قال آه، أبو الدرداء رضي الله عنه فقيل له كيف ذلك فقال يقوم أخوه فيدعو له فيستغفر له فيغفر الله عز وجل له إيه ده من جملة ال- ال- المشاعر اللي اللي تتبادل و- و- وتتسق لحمة المجتمعات ال- المجتمع الذي يضعف إيمانه باليوم الآخر, باليوم الآخر من أبرز مظاهره أنه يحصل فيه إيه؟ التفكك والتباغض والتحاسد والتناجش والتحاقد وال تلاقيه يحصل ده من اكبر ال- من اظهر الاسباب على ان الايمان باليوم الاخر فيه ضعف في قطاع من ال- من المجتمع ليس قليل ليس قليلا ومنه وفيه قول الله عز وجل ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اللي بيزق اليتيم بالدروش تفسخ في المجتمع اهو ولا يحض على طعام المسكين مش كده فوجد الرجل خشبة معرفش جت منين احنا مش عارفين جت منين الخشبة صح واقف على الشط لقى خشبة ومش خشبة بسيطة ده في روايات فوجد تابوتا التابوت الخشبة التابوت دي يعني ايه اللي بتعمل منها خشبة الميت اللي بيتحط فيها يعني خشبة حاجة كده مترين مثلا مش كده مترين شوية وحاجة ضخمة لقاها لقاها ازاي الله الوكيل ما نعرفش يبقى انما هو ايه ادي حمالتك اداله حمالته هو سبحانه وتعالى الذي سأل به راح لقى التابوت راح حافر في حفرة في الخشبة وراح كاتب ورقة رسالة من فلان إلى فلان اسمي واسمه يعني إني قد دفعت مالك إلى وكيلي الذي توكل به فلوسك دفعتها لوكيلي الله طيب هو هو هو بيعمل كده ليه ده ايها الاخوه موضوع علاقه بين العبد وبين ربه كل امله كل شغله انه ما بقاش حطيت اسم ربنا في علاقه مشبوهه شوف الغيره دي على الله الغيره أنا ما بقاش حطيت اسم ربنا سبحانه وتعالى في علاقه وبعدين افسد العلاقه دي ما بقاش سألته بالله وأعطاني بالله وبعدين أفسد لا يمكن على الأبتي عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض قادته فإذا سألك يعني عدوك في في في الحرب وكده سألك عهدا فلا تعطهم عهد الله ما تقولوش خد ده بعهد الله لأن أنت ممكن العهد ده يحصل في حاجة احنا في حرب وسلم إنما اديله كلمتك أنت تاخد بالك من موضوع إيه؟ من موضوع ولذلك أيها الإخوة من وقر ذلك في نفسه عظم القرآن موضوع انك تلاقي الاخوه بيبيعوا المصحف وحاطينه على على الارض ولا ولا الاخوه يتكلموا في جواز آه وضع المصحف على على الارض واذا جوز بعض اهل العلم هذا ان هو يتحط بدون اهانه وبدون مس للاقدام وبدون الكلام دوت وفي الحقيقه الكلام ده كلام مرجوح لا نستطيع هضمه لكن حتى لو قال به بعض اهل العلم انت يجي لك قلبك تعمل كده كتير من الاخوه كانوا بيعملوا مشاكل في الحرم عشان كده يبقى بيقرا المصحف ويروح حاطه على الارض وقايم رايح في حته ولا يا عم شيل المصحف او يضعه على الارض وهو بيقرا مثلا الامام الغزالي رحمه الله في الاحياء يقول وذهب جماعه من اهل العلم الى انه اذا دخل عليك بالمصحف ان تقوم يعني رحت قلت لك كده يا اخي فلان بس ناولني مصحف الله يكرمك كنت داخل عليا على قول هؤلاء وما اقف انت داخل عليا بالمصحف او ما اقف ولو سمعتم برضو الإشكالية أن احنا تربينا في المذاهب الفقهية على هذا الترخص وهو مما يخل بالأمر والنهي كما سيأتي ترخص الجافي انه انه المصحف لا بأس أن يمسه اللسان المحدث حدث أصغر والحائض لو لابسه جوانتي تمسكه والمسجد تخشه انتوا عارفين الفتاوى دي مش عليها جماهير أهل العلم وإنما انتصر لها بعض أهل العلم المعاصرين وهي قلة من أتباع المذاهب في أو المجتهدين في الإيه في ال في ال إنما ال ال جماهير أهل العلم ما ما قالوش كده انتوا واخدين بالكم معايا ولا مع الخشبة دي خليكم في على الخشبة بتاعة التابوت بتاع الراجل فالفتاوى دي الناس خدتها وخلاص مع ان دي المفروض ده ترخص عشان حالة عشان حالة معينة مش عشان كل الحالات زي الحج كده فالفتاوى دي سهلت عليك بقيت تبقى محدث وتمسك المصحف وتبقى حائض وتخش المسجد المرأة وتمس المصحف وهي حائض سهلت هذا الأمر فخلت المسألة إيه إنما بقى لما تقرأ في تفاريع الأئمة الأربعة الأربعة بيقولوا لا يجوز للمحدث حدث أصغر أن يمس المصحف وده نقلوه عنهم أرباب المذاهب ما تقوليش أصل بعض أهل العلم عرض للأئمة الأربعة قالوا مش عارف يجوز لا لا لا لا ده أرباب مذاهبهم اللي قالوا كده يعني النووي ينقل ذلك عن الشافعية اللي ابن قدامة ينقل ذلك عن الحنابلة انتوا واخدين بالكم فدول أهل المذهب أضرب المذهب ينقلون عنه عنهم المسائل دي اقرأ في تفاريع ده بقى تلاقي يقول لك المصحف لو الجلدة بتاعته اتقطعت اعمل ايه شيلها طب اشيلها كده على طول يقول لك لا اتوضى وهي منفصلة عنه خلاص اتقطعت واتفصلت اتوضى عشان تشيلها طب مصحف ايدن بقى خلاص باظت هربت لا عارف اقرا فيه ولا الكتابه بقت واضحه ولا حاجه نعمل فيه ايه احرقه ولما تحرقه اسحقه اصل لما بحرق بيبقى في بعض الكلمات باينه في الحريق يقوم ايه اسحقه خليه كده خالص ولما اسحقه بقى ارميه لا امال اعمل ايه يقول لك ادفنه في حته غير مهانه ادفنه تحت شجره ما فيش حد بيجي يتبول عندها ولا بتاع يا دوبك بيرشوا ميه ادفنوا في حته معينه ادفنوا انتوا واخدين بالكم يا اخوانا يذكرون في توبه بشر بن الحارث الحافي رحمه الله ورضي عنه بشر الحافي ده لما أحمد بن حنبل طلع من المحنة قالوا له بشر الحافي كان مبسوط قوي بيك وقال يا حبذا أن تضرب مد رجله كده بشر قدامه وقال يا حبذا لو ضربت هذه الأقدام في الله كما يضرب أحمد بن حنبل ثم قال لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا لأنه قام اليوم بعمل بعمل أمة زي أعمال الأنبياء كده خطاب أمة كاملة يعني فلما خرج أحمد بن حنبل قالوا له الكلام ده فقال أحمد رفع ايده قال الحمد لله الذي رضى عني بشرى من تعظيمي لبشر الحافي بشر الحافي ده كان راجل سري جدا وبتاع لهو سبب توبته ان معدي لقى حته من ورقه مكتوب عليها اسم ربنا سبحانه وتعالى فيما يذكرون من توبته في اكثر من سبب يعني لكن ده ذكروه فيه راح ماسكها ومسحها ايه ده اسم ربنا كده على الارض و... وفزع لذلك وراح مسحها بص في جيبه لقى معاه 5 جنيه 10 جنيه راح مشتري بيهم مسك وطيب الورقه وراح حطها عنده فنودي في نومي طيبت اسمنا فسنطيبك صحي مبتدي فانت ممكن ما تعرفش ايه اللي هيحصل عارف لما لما ت- ت- تنهر تزعق في البيت كده وتعمل مشكله عشان المصحف كان محطوط حطه مش اللي هي ولا عشان وهي الزوجه بتنظف ما جاتش مسحت ده في حته قماشه للمصحف تمسحيها بيها تاخدي بالك من عارف تعظيمك لده ما تعرفش يمكن هو ده نجاتك ولا لا ما هي بتبقى تكات كده لو القلب جه خلاص نعم اسمع خلاص بقى خلينا مستورين فالراجل خد الخشبة ونقر فيها وراح حاطط ال ال ال الألف دينار وحط معاهم الايه الرسالة ده متيقن انه هيوصل وبعدين الرواية بتقول لك حصل ايه بقى قال لك ثم زجج عليها زجج يعني ايه هذب موضع النقر ومنه تسجيج الحواجب يعني ايه تهذيب شيل الزيادة اللي فيها ده ما لا يجوز طبعا ده لا يجوز بس ايه آه، ال- ال- ال- المثل اللغوي يعني فزجج يعني بقى لما حفر شال حته خشبه حفر كده راح شال حته خشبه كده حطها على جنبه وحط الرساله وبعدين جاب الخشبه حطها فلما حطها في حتت فضل بقى الشظايا دي تبقى طالعه من على جنب راح مصنفرها كده زي ال- الراجل الصنايعي ما بيعمل بالفاره كده راح مظبطها طب سؤال هو بيظبطها كده ليه عشان ايه عشان ما تبانش لا تكذب ازاي ده انا ظبطتها يعني بقت خشبه صرف اهي عشان ما تبانش طب ما تبانش عشان ما حدش يسرقها تاني ما ممكن حد يبقى واقف ياخد باله ان دي فيها حاجه ولا فيها شكل غريب يقوم يمد ايده عليها ياخدها فهو عملها كده طب عندك حق انك حشتها من ايد الحراميه طب و... طب ما انا بقى صاحب الفلوس مش هعرفها انا كمان ولا لا اصل الموضوع ما فيهوش سبب خالص ده هو الموضوع ان انا من جملة الح... ال- ال- الحنكة والفطنة اللي امرني الله عز وجل بيها ان انا بعملها كده عشان ما فيش حرام ياخدها انما الخشبة دي اللي هيوصلها لصاحبها وكيلي واخدين بالكم يا اخوانا اغراق الايمان بالاسم من اسماء ربنا سبحانه وتعالى اغراق في الايمان بالاسم انك تغرق تعمق وكيلي اللي هيوصلها فزجج عليها ثم تركها في البحر الرواية بتقول ايه بقى حتى ولجت فيه طب ولجت فيه يعني ايه يا اخوة ولجت يعني دخلت مش كده طب دخلت دي تستدعي انها تكون غطست بس انا بقول لك هي غطست يقول لي هو بمزاجك ولا ايه غطست مين اللي قال لك ان هي غطست اقول لك اصل الراجل اللي على الشط التاني النبي عليه الصلاه والسلام قال فإذا بالخشبة عنده تقوم تفتح بقى شرح البخاري بتاع ال- عمدة القاري يقول لك البدر العيني رحمه الله البدر العيني كان هو ابن حجر بي- بيشرحوا البخاري سوا في موضع واحد في زمن واحد يعني فالبدر العيني يقول لك ايه يقول لك قوله فإذا بالخشبة عنده تفيد المفاجأة يبقى هو لو التابوت ده خشبه قد العمود ده اللي قدامنا وتخنه كده ماشيه في الميه انا هشوفها ولا لا ما انا اصلا بدور بشوف مركب جاي ولا لا مش راجل خارج بيشوف مركب يبقى اذا هو بيدور هيشوفها لا شك انما لما تفاجئ بيها معنى ده كده ايه انا كان جاي غطسه طب هو في خشب بيغطس في الميه مع شده الموج في خشب بيغطس يا اخوه الله الوكيل ما نعرفش دي- بس هو الوكيل هيؤدي حمالته سبحانه وتعالى يؤديها ازاي شوف العجايب بقى شوف العجائب حتى الخشبة غطست فسترها الله عن عيون النا- الحفيظ سبحانه وتعالى سترها عن عيون الناس لحد ما فين إلى أن وصلت في واحد دخل على سيدنا عمر مرة فأنا كنت أنا كنت عاوز أختم ال- الدرس بالحديث بالقصة دي دخل على سيدنا عمر في مرة ومعه ولده فنظر عمر إليه وإلى ولده فقال سبحان الله ما أشبه ولدك بك ابنك شبهك قوي فقال له الرجل أزيدك يا أمير المؤمنين إن أمه ولدته وهي ميتة وكان عمر متكئا فجلس وكانت تعجبه الغرائب رضي الله عنه كان يحب يشوف كده الحاجات دي لان دي طفرات ايمانيه راح معدول وقال له لا فهمني بقى حصل ازاي الكلام ده فقال اني خرجت في سفر وكانت امه به حبلى فقالت انا على شفا ولادته انا خلاص هولده وانت ماشي وكان قد اعوزني السفر لازم اسافر فوضعت يدي على بطنها وقلت اللهم وأنت الحفيظ احفظ لي ولدي فقد استودعتكه يا رب أنا استودعتك ابني ده وراح شايل ايديه من على بطنها وخد بعضه وسافر رجع من سفره فوجد امرأته قد ماتت ودفنت فلم يزد على أن حوقل وحمد الله واسترجع قال لا حول ولا قوة إلا بالله الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون فجلس معه أقاربه يعزونه وبينما هم جالسون إذ وجد دخانا فنظر حوله فوجد دخانا ينبعث في دخان طالع من قدام كده فقال من أين هذا الدخان مش عايز يسكت وملوش أثر ولا إيه النار دي اللي مفيش نار من الدخان ده طالع من إيه فقالوا إنه من قبر امرأتك فقال الرجل والله ما علمتها إلا امرأة صالحة تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق يبقى يطلع من قبرها نار مش ممكن فقاموا جميعا لينظروا فنبشوا قبر المرأة فوجدوا المرأة جالسة وهي ميتة والغلام يرتضع من ثديها فحمل غلامه ورجع متعجبا فبينما هو راجع إذ نودي قد استودعتنا ولدك فرددنا إليك وديعتك حفيظ ولا لا العجيبة بقى ان بعض اهل العلم يعلق على هذا يقول ايه يقول ووالله لو استودع امرأته ما ماتت لو قال له كمان يا رب استودعتك مراتي والله ما تموت هي رخر انا قلت لك قبل كده ابن ابي الدنيا لجزء اسمه من عاش بعد الموت والاثر اللي انا هحكي لك عليه ده المحقق قال انه محقق الجزء ده قال انه هو صحيح قال ان ده ان ال- سنده صحيح القصه دي ان امراه صحابيه من المهاجرات كان لها ولد وحيد فمات اللي بيحكي القصة ديت هو كان في من جاء ليغسله قال فدخلنا إليه لنغسله فوجدنا العجوز قد أتت عند رأسه وجلست وقالت اللهم إن كنت تعلم أني إنما هاجرت ابتغاء مرضاتك واتباعا لنبيك صلى الله عليه وسلم فأحييه الآن بعد ما مات فأحييه الآن فوالله ما لي من أنيس من الناس إلا هو ما عنديش إلا ابني ده قال الذي يرويها فوالله ما لبث أن تغدينا معه قام وصحي واتغدى معانا الفجوة اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في إنك مش واثق في ربنا ولازم تعترف بكده أنت من جواك مش واثق في ربنا حقيقة لو في ثقة هيبقى كده هتلاقي نفسك ت... ت... ت- تكلم ربنا سبحانه وتعالى كده بالشكل ده والله لا تكسر سن الربيع فاكرين الاثر ده لا تكسر سن الربيع ليه انا عندي على الله يقين مع ان لا يؤخذ منه الحكم قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بل تكسر سن الربيع هتكسر هكسرها هكسرها والله لا تكسر سن الربيع يا رسول الله هو بيقول والله ايه انا في مشاء انا بيني وبين ربنا علاقه مش هيكسر سنه اختي مش ه- ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى ان انا ابقى زعلان انا عارف كده ودي زي ما قلنا حاله ايمانيه مقام بيصل اليه الانسان حال كده بيصل اليه الانسان بتبقى ايه بتيجي م- م- مش ان انا اتكلف اقول كده مش ان انا اتكلف اقول اللهم اني اقسم عليك دي بتطلع من جوايا غصب عني عشان كده يا اخوانا نحتاج الى الاغراق في فهم الاسماء اسماء الله عز وجل انك تعيشها ولجت الخشبة في البحر ثم انصرف الرجل وهو يلتمس مركبا راح الراجل راجع وبرضه قاعد ايه يدور على مركب وده بقى فيه اجابه الاخ ان ال- اللي بيقول لك ان هو ايه آه، آه، لما هو كده يبقى عارف ان المال وصل بي بي بي بيقول له تاني ليه على الفلوس لان الاحكام لا تؤخذ باعتقادات القلب وورعه وانما تؤخذ الاحكام الحقوق تؤدى بالايه تؤدى باليقين عشان كده لما بنقول لك في حكايه بقى ال- والله لا تكسر سن الربيع ان ان ان النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش بايه باللي في قلبك هو باين عليك ان في بينك وبين ربنا علاقه عشان كده بتقسم على الله لكن انا مش هاخد باللي في قلبك دي حقوق في واحده هنا مكسوره سنتها لحد ما جم الناس فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم ان لقى الناس جت وقال قالوا يا رسول الله قد عفونا خلاص مش عايزين منا حاجه فتعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ايه وقال رب عبد اشعث اغبر ذي تمرين لو اقسم على الله لا ابره الله يقول لا يبقى لا ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا الرجل على النحو الآخر لقى ال- إذا بالخشبة عنده فأخذها لأهله حطبا والعجيب أن يقول الرجل أخدها حطب ولا لا هو أنا لاقي خشبة مترين في نص متر مثلا عرض أخدها حطب لازم اللي يطرأ في دماغي أخدها أعمل بيه حاجة في السقف بتاع البيت أعمل بيه- ما البيوت كانت كده ما كانتش صبة وخرسانة إنما زي ما قلنا الوكيل يؤدي يؤدي حملته سبحانه وتعالى فاتخذها حطبا لأهله وبنقول إن خشبة زي كده لا يفكر المرء أبدا إلا أن يأخذها بشيء آخر إنما حطب لا لكن الوكيل سبحانه يؤدي حملته فيخلف دماغه تلاقيه يفكر في في فكرة ثانية ثم الخشبة مبلولة أخذها حطبا لأهله فلما رجع نشرها الله طب الخشبة مبلولة لما أنا أجيب خشبة مبلولة وعايزها حطب لأهلي أعمل إيه أسيبها تنشف مش كده الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا لازم ما يبقاش أخضر وتولع عليه لازم يعمل إيه ينشف الأول وبعدين ت- تولع بيه لكنه نشرها زي ما بقول لك هتجد خلف للقواعد المستقرة لأن الله عز وجل عشان كده يا إخوانا مفيش ضابط لأي أحداث مفيش حد يقول ما حدش أبدا يقول إيه أنا دلوقتي بتسمع كتير يقول لك إيه متوقع إيه أنا متوقع كذا كذا. طب هيكون إمتى الكلام ده طب أنت سبت ربنا إيه لما أما أنا أقول لبني آدم كده ما انت سبت ربنا ايه زي بعض الاخوه بعت لي بيقول لك دلوقتي في قانون بقى موضوع ان ال- ما حدش يتكلم الا من الاوقاف والاظاهره والضبطيه اللي مش- يعني ممكن تدي درس زي كده وانت مش اوقفت تلاقي نفسك على طول قوم طالع على الخليفه هو قريب جنبينا ومحدش هي ده هيبقى ايه حله هيبقى هيبقى عمله ايه وهيبقى هنسابه فيه هيبقى الذي يمهد وكيلنا سبحانه وتعالى هو انا بدافع هو انا عندي مصلحه شخصيه يعني انا جاي هنا النهارده مثلا بشتغل شغل شخصي اللي عنده شغل شخصي ده يبقى زعلان بقى انما انا انما انا اعمل لله عز وجل قضي هذا الامر وابرم على هذا وقال لك لا والله خلاص وقعد نحط مش كده بس المهم المهم حياطه الدين ما تروحش بقى لان احنا مش عايزين بقى نسمع بعد كده بعد كده بقى في اللي جاي ان ايه طب معلش عشان بس الدنيا تمشي لا ف- واخد بالك ما تروحش بقى حياطة الدين لما قال للبخاري الأمير الزهلي قال للإمام البخاري رحمه الله قال له تعال اقرأ ال- ال- البخاري على أولادي في البيت قال له العلم يؤتى ولادك يجوا في الجامع زي الناس فقال له طيب اعمل لهم مجلس خاص قال له لا فأرسل إليه بخطاب يدعو له فيه كثيرا ويكلمه بقى وبتاع وعايز احنن قلبك فالبخاري قطع عليه السكه بقى هتقعد ترسقها تبعت لي وتدعي لي والكلام ده قطع عليه السكه وبعت له واثنى عليه و- وفهمه الموضوع ان انا العلم ما ما ما زيهم زي الباقي ومش هفرط في القاعده دي من الدين ابدا وبعدين وبعدين في الاخر قال له وانت الامير ان شئت فامنعني قول لي ما تديش درس قول لي انت بقى يعني البخاري يمنع الصحيح ده مش اي كتاب ده كتاب الصحيح انه يدرس عشان ما يديش لهمش في البيت ما تديهم في البيت عشان مصلحه الدعوه صح لا كفايه بقى تكسير في الدين وما لن يكون عبد المطلب افقه منا ولا لا عبد المطلب عمل ايه دخل على ابرهه وقال له انا كان ليا لما شافوا ابرهه عظموا حتى ابرهه قال ان انا قلت في نفسي انزل فاجلس معه على الارض او امره فيجلس معي على السرير فاستعظم انه يقعدوا على السرير لان العرب كانت مهانه عند الدول العظمى دي ما عظمت الا بالدين على فكره لما طول عمرهم ما كانوش بيع- كانوا بيحتقروا الجماعه دول فقال لا ما قعدوش على الكرسي بتاعي انا انزل اقعد معاه في الارض احسن لكن هيبته وشكله وهو قال النبي عليه الصلاه والسلام كده هيبه حتى اللي مش مؤمن منهم كان شكله هيبه كده شكله وسيم شكله منظره آه، يلفت النظر فقال هيبته هيئته ما مش ممكن ابدا اكلمه كده وهو هو على الارض وانا قاعد على السرير مش معقول يعني فلما تكلم قال له طلباتك قال له ايه قال له بينما انت في الطريق الينا وانت جاي كده عندنا على مكه تغزوها لقيت ابلا مش كده قال له اه لقيت ابل اه قال له اخذت مني 100 ناقه بتوعي وانما اسعى في طلبها فقال ابرهه ظننتك على خلاف ذلك وقد عظمت من شأنك وأنت كبير العرب تكلمني في النوق وأنا جاي أغزو بيتك البيت العظيم عندكم و... فقال أما النوق فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه ما تقعدش انت بقى تخطط وتدبر وت- وتعمل حسابك على مزيد من الانبطاح واخد بالك لا خلاص مفيش مفيش وبعدين وربنا سبحانه وتعالى بقى اذا كان ده غلط تنزل القصاص من السماء على طول ده دينه هو يدفع عنه سبحانه وتعالى واحنا قاعدين في بيتنا بناخد حسنات تيجي يوم ال يوم السبت نسيت النهارده ايه الزهايمر بقى حاجه تيجي يوم السبت تيجي تلاقي نفسك انت ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى نسال الله عز وجل ان يمدد لنا في دعوته وان يشرفنا بالدعوه اليه وسماع كلامه لكن يعني لو قدر يعني تبقى انت كده هتبقى قاعد في بيتكم تاخد اجر وانا قاعد في بيتنا ناخد اجر ونقعد نربي الايات ان شاء الله يكون الى خير باذن الله وبرضه النظره السوداء برضه احيانا تلاقي ايه ما تبقاش نظرتك دايما ايه ان هو كلها سودة وكلها انما الله عز وجل يفرج يفرج سبحانه وتعالى من من حيث لا تحتسب ما تعرفش هتفتح ازاي لا حتى لما يا عم ما يعمل براحته طيب انتوا واخدين بالكم بقى صليتوا على النبي خلوش طالعين احنا كنا قاعدين مع الراجل المتوكل الاسرائيلي وحاجه كده متعه التوحيد نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بتوحيده فالخشبه خدها عشان يشقها نصين مع انها مبلوله لا تصلح انها تكون حطب لكن ربنا سبحانه وتعالى خلف له دماغه والقواعد المستقره في دماغه علشان يؤدي حملته سبحانه وتعالى الراجل التاني على النحو الآخر انصرف ليلتمس مركبا دفع الفلوس كده وقعد يدور تاني في مركب يا جماعة يوصلني الصيادين اللي هنا فين الجماعة النوتية الر- الرب- الر- الربابين المساجد فين ال- ال- السفن فين يدور على زي ما قلنا كده أن الإنسان يأخذ بالعزيمة حتى لا يضيع الأوامر عشان كده بقى خد عندك القاعدة دي احنا قلنا قاعدة المرة اللي فاتت الإخوة كان لازم يحفظوها اللي هي معادلة العبودية صح القلب المستقيم يطلع حياء الحياء يطلع عبودية كلهم بأسبابه كل واحدة من دول لي- ليهم سببين خد كمان بقى عندك القاعدة دي كيف يضيع الأمر والنهي قال ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب إن الأمر والنهي بيضيعوا يضيعا بثلاثة بالتشدد الغالي والترخص الجافي وحمل الأمر والنهي على علة توهن الانقياد واخدين بالكم يا اخوانا التشدد الغالي اللي تلاقي في امر فيه سهوله ومرن وممكن يمشي تلاقيك تت- يتشدد فيه بشده جدا لحد ما يصل مش يتورع في فرق بين الورع وبين الايه بين التشدد ان ياتي بدي ان هذا الدين متين ولن يشدد دين احد الا غلب فيتشدد فيه على غير ما هو وهو مش كده في الحقيقه والترخص الجافي ان كل حاجه جائزه وحلال وما فيهاش حاجه خالص وممكن ومتا- وعارف انت المساله دي ممشي على طول كده افعل ولا حرج اه ممشي على طول طبعا دي ايه آه، ده يضيع الامر والنهي يخليه يبهت ما يبقاش امر ونهي بقى يضيع ال... ال... الكرامه اللي فيه وان يحمل على عله توهن الانقياد زي واحد مثلا بيجي يقول لك ايه آه، بالذات لوثه الدكاتره بقى اللي هم دلوقتي في الفضائيات في التخسيس وال والصحه ال- البدنيه والكلام ده فيقول لك انت عشان تنزل شحنه الكهرباء بتنزل في السجود لما بتسجد كل شحنه الكهرباء اللي في دماغك تنزل بقى يعني بص تلاقي الاخ كان بيسجد يقول ثلاثه بيقول بقول 15 20 عشان انزل شحنه يبقى خرجنا من الصلاه لايه للرياضه بقيت رياضه رايح تعمل ايه رايح هتريض اصلي الظهر فا اه فهتنزل تبص تلاقي الركوع مش عارف بيعمل ايه ثبات العضله في الحته الفلانيه الكلام ده ما ينفعش انك تسمعه لانه بيوهن الانقياد لو الصلاه دي فيها قطم وسطي هروح اصلي لو فيها قطم وسطي هصلي ليه عشان سيدي قال لي صلي مش كده ولا لا وانا اعلم بقى ان فيها مصالح هيخش فيها مصالح بدنيه ويخش فيها آه لا شك منه وأن يحمل على علة توهن الانقياد فنشرها فوجد المال والصحيفة فلما قرأ الصحيفة علم من أين أتى المال صاحب الراجل اللي هو وإن الفلوس دي فلوسي في الحقيقة لكن هنا ملمح أيها الإخوة إن الحديث ولا طريق من طرقه قالت إن الراجل ده عمل أي رد فعل يعني لما فتح ال- لم يتعجب لم ي- يصرخ عارف وجدتها وجدتها الراجل نزل عريان ده من بيتهم ولا قال مثلا في حاجة ولا قال و- فلوسي رجعت لي يا جدعان والحمد لله و- ولا حاجة خالص وده يدلك على شيئين الشيء الأول الثقة بالله ان انا فلوسي دي طلعتها باسم ربنا هتجيلي تجيلي بقى انت نصبت عليا هتجيلي من باب تاني بس هي جايالي هترجع لي انا واثق في ربنا سبحانه وتعالى كده الشيء التاني بقى الزهد ان الرجل قد استحوذ اسم الله الوكيل او بقى فكرة التوحيد التوحيد قد استحوذ على رأسي تشبع بالتوحيد فما عادش بيفكر في حاجة تانية ما بقاش في حاجة تانية بتأثر معاه لا فلوس زادت ولا فلوس قلت ولا عيل موجود ولا عيل مات ولا ما ولا ب... ما ب... فيش حاجة خالص خالص يصل الإنسان إلى هذه المرحلة إذا تشبع تشبع تشبع بالتوحيد يقوم بعد كده ما يتضرش ما تلاقيش عنده عنده شيء عشان كده صمد المسلمون في مواضع م- كنت تتعجب مش ممكن ابدا حد يصمد فيها ال- الامه دي يا اخوانا صدر هذه الامه خاض حروبا واسس دوله سهم لها التاريخ اتعجب الدنيا كلها اتعجبت حصل كده ازاي وصمدوا في مواضع يعني الأثر سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فمشينا حتى تكسرت أصابع أرجلنا وسقطت ده إيه ده ولا يبالي أروح أربطها بحتة قماشة ولا حاجة وأقعد شوية لحد ما تخف وأطلع تاني الصبح أمشي معاه تاني اخذه تاني هو الباقي بن جحش رضي الله عنه صحابي ما بتسمعش اسمه كتير ده في غزو معركة ال- القادسية خرج في مبارزة فردية مع رجل من الروم من الفرس فضربه علباء ضربة شرطت رئته ضربه ضربة هتفتح له رئته فقتله من ساعتها وضربه الفارسي ضربة فاندلقت عليها أمعاء بطنه شقله بطنه راحت أمعاءه نازلة على الأرض كده شوف ده حاجة توهم مش كده ولا لا لكنهم باعوا وانتهى فلما سقط لإرهاقه أراد أن يلملم أمعاءه فلم يستطع فمر به فارس فقال أعني يا أخي على أمعائي فأعانه على أمعائي فلما لملمها وحشاها في بطنه وضع يده على بطنه وأخذ السيف بيده الأخرى شوف ازاي مش رجع يخيط وانطلق نحو الأعداء فسقط في الطريق ما قدرش يمشي طبعا مشي خطوتين وراح واقع في السكة فأخذ يزحف وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابة أنا حاربت حرب كويسة جدا يا رب اديني أجري فمات في طريقه رضي الله عنه وقس على ذلك بطولات حصل ده من إيه تشبع تشبع بالتوحيد وترك لهذه الدنيا أبدا ما ما ما ما, ما كانش في باله إلا ما يرضي الله عز وجل وإلا أن يجتنب مساخطه أرسل معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها بأربعين ألف دينار هدية فلما بلغ المال عائشة رضي الله عنها فلما وصل المال عائشة رضي الله عنها تصدقت به جميعه قبل أن تغرب الشمس تصدقت بيه كله ما جاش عليها الليل إلا والأربعين ألف اتصرفوا خلاص انفقوا على الناس فقالت جاريتها شوف الحتة دي بقى يا أم المؤمنين لو ادخرت درهما أو درهمين لتفطري عليها أشتري لك بها لحما فتفطري عليه كانت عائشة رضي الله عنها بتصوم كل يوم قال الذهبي صامت حتى زلقها الصوم رضي الله عنها ال- ال- العروق ال- الريش العظم بان من كثرة صومها رضي الله عنها فقالت لها لو كنت شلت لنا طب كده 2 جنيه 20 جنيه 50 جنيه 70 جنيه 70 جنيه عشان كيلو لحمه يعني من جملة بقى 100000 جنيه عشان خاطر نجيب لك كيلو لحمة نص كيلو لحمة بس تفطري عليه لأن أنت بص قالت لها إيه قالت لا تعنفيني ما تقعديش تلاقي- تقولي لي بقى كده آه، خلاص لو ذكرتيني لفعلت الله هو انت مش فاكره ان انت صايمه يا ام المؤمنين وهتفطري اللهم لعن من يلعن عائشه شوف بقى دي اللي بيقع لك فيها وطالع ب... آه، انت انت انت انت نسيتي هو كل الفكره ان انا صمت النهارده قلبي بقى شكله ايه مع ربنا وصلت تدرجت انما هنفطر ايه بقى جلس عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وضع امامه الطعام وكان صائما في يوم طويل فلما وضع الطعام امامه اراد ان ياكل فقبض على لحيته وقال مات حمزه وكان افضل مني ومات فلان وكان افضل مني ومات فلان وكان افضل مني فما الذي أطال بي إلى الآن وما أنا عايش ليه لحد الزمان ده هيحصل لي إيه يا ترى ثم أخذ يبكي ورفع الطعام من بين يديه شوف الفكرة فين مش في إن أنا جعان و عشان كده إن شاء الله عز وجل عايزين لما نتكلم عن أسرار الصوم رعاية الصوم كانت أول فائدة في الصوم إن النبي صلى الله عليه وسلم ليه بعد تاريخه يعني وكده فائده من فوائده يعني ان عليه الصلاه والسلام قالوا له يا رسول الله عايزين نسرد الصوم زيك كده نصوم النهارده السبت نفطر الخميس ما بياكلوش حاجه خالص طول الاسبوع ده خالص وصال الصوم فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا فاني ابيت عند ربي يطعمني قال بيطعمه ايه ويسقيه ايه اصل الغنى بالله يق... يحيد الشهوات لما تغتني بربنا تبقى مش محتاج تاني خلاص فتلاقي نفسك كانك كلت وكانك شربت وقلنا للاخوه لما الواحد بيفرح قوي يقول لك والله ما جعان من فرحي لما يزعل قوي والله قعدت طول النهار ما اكلتش ومش حاسس بصراحه م- مهموم بصراحه مالك ز- متضايق مش كده ولا لا لما النفس بيحصل لها هذا الاضطراب الغنى بالله ان احنا هنتكلم بقى عن الغنى بالله عز وجل غنى النفس بطاعته وغنى الربوبيه وغنى الالوهيه انك تدخل على شهر رمضان وانت غني تبيت عند ربك وتأوي اليه سبحانه وتعالى نعم اه ان شاء الله ان شاء الله خلاص الحديث خلص اهو وان شاء الله ربنا يرزقنا والسبت الجاي نتحدث عن رعاية الصوم ان شاء الله عز وجل فلما جاءه الرجل لقى مركب وعداله فلما دخل عليه قال له أين مالي قد طالت النظرة وخد بالك من الحتة دي بقى هو النص ساعة عدت فاضل تسع دقايق خد بالك من الموضوع ده بقى يا اخوانا لان ده ادب راقي جدا اول ما دخل عليه قال له فين الفلوس انا انظرتك طويلا الحقيقه طالت النظره الله هو انا لما انت يبقى ليك عندي فلوس وبعدين تنظرني مش المفروض انا باجي لك اقول لك انا مش لاقي والله معلش انا عوزت مش قادر اسدد لك في الميعاد تقوم انت تقول لي ايه خد لك شهر كمان مش مشكله مش كده انما ده لا شافه ولا امال قال له الكلمتين دول ليه وقل للمؤمنين يقولوا التي هي أحسن لما دخل عليه أنا عارف أن أنت اتأخرت بسبب أو بآخر أنا ما اعرفش اتأخرت ليه بس لما تخش عليا هتبقى مكسوف أكيد فأنا عايز أتلافى كسفتك فهم قايل لك كلمة تأمنك عارف مثلا لما واحد يبقى زعلان منك ولا حاجة وبعدين داخل واكتشف ان انا غلطت فيك بصراحة وانت انا غلطان فاول ما يخش عليك وانت تحس في وشه كده انه داخل عليك عشان يصالحك تقوم انت ايه اهلا ازيك يا ابو حميد فينك يا عم انت انت حصل ايه وراح مدخله في موضوع بحيث اني احاشيه من ذل التاسف انا يفضل يقول لك والله انا اسف اصل انا والله الحقيقه اصل انا ذل الاعتذار لان الاعتذار فيه ضرب ذل الحقيقه فمن حسن الخلق انه قال له كده مع ان هو ما انظروش ولا حاجه المفروض ان هو شك فيه المفترض كده ان انت ما اتاخرت وبعدين ما شفتش وشك وما بعتليش حد يبقى انت نصبت عليا لكن قال له كانه يريد ان يقول له ايه أنا أعتبر أنك تأخرت لسبب معتبر فلذلك أنظرتك وما عنديش أي مشكلة خالص ولا زعل نفسك كذلك يؤخذ من, من هذا المقطع أيها الإخوة أن الرجل كان ذكيا وأراد أن يهيجه على أن يخبره الخبر أصل أنا عارف أن الخشبة جات لي وعارف أنك أنت مش هترضى تقول لي لان العباد كده ليهم مع ربنا علاقه عايزين ايه يحوطوا عليها ما بيرضوش يقول لحد حاجه زي ما هتشوف ان الراجل فعلا ما رضيش يقول له فحب يهيجه وده من جمله الاساليب الحسنه في ايه في اخراج الكوامن تعرف سيدنا عمرو بن العاص وقف على شفا الياء المسجد الاقصى نسال الله عز وجل ان يفتح لنا المسجد الاقصى وان يرزقنا فيه صلاه قبل الممات وقف وقف على على وجه المسجد الاقصى كده وقاعد يحارب انت عارف بعتوا له بقى اعتى قاده الروم الارطبون فلما سمع عمر رضي الله عنه قال له ده بعتوا له واحد دماغه دي بقى كمبيوتر الارطبون ده ذكي جدا وراجل حربي هتبعت له مين فسيدنا عمر رضي الله عنه قال والله لارمين ارطبون العجم بارطبون العرب احنا عندنا ارطبون زيه برضه قالوا من قال عمرو بن العاص فارسل اليه عمرو يخش في المعركه يموت من هنا شويه وهنا شويه ونرجع صفر ما حدش خد حاجه يخش فسيدنا عمرو بفراسته المعروفه قال لك لا ده في موضوع ده ده, ده موضوع روحي ده مش حكايه مش حكايه حرب و و وعقليه حربيه ده مساله روحيه في شيء متعلق في السماء طب انا عايز الراجل ده يقوله اعرفه ازاي راح بعت له واحد وبعت معاه رساله قال له تديله الرساله دي وتقف ساكت خالص شوفه هيقول ايه واسمع كلمتين وتعالى فارسل الرساله الى الى الراجل الارطبون فضها الرساله كان مقتضاها ان انا عمرو بن العاص وهقف على وش ايليا لحد ما افتحها الكلمتين دول عملوا ايه هيجوه خلاه يخرج اللي جواه بقى راح الارطبون نظر الى من حوله وقال والله لا يفتحها عمرو والرسول بتاع سيدنا عمرو واقف بيسمع ما هو قال له اسمع وما تتكلمش خالص قال والله لا يفتحها عمرو وإنا لنجد في كتابنا أن الذي يفتحها اسمه على ثلاثة أحرف إنما عمرو إيه أربعة هي اللي هو ما بتتنطقش عشان كده لما واحد يكون ملوش لازمة في الحياة تلاقيه ما بيعملش حاجة تقول له إيه ده أنت زيك زي هو عمرو يا أخي يعني ما بتتنطقش موجودة بس فلما سمع عمرو رضي الله عنه بهذا وقع في نفسه عمر فأرسل إليه وقال إني أعالج حربا صدوما كؤودا فرأيك مالوش تعالى لي أصل برضه هو أنت عندك فراسة بس بتكلم إيه بتكلم عميد الفراسة ده سيدنا عمر محدث يعني في واحد كذاب قعد مع سيدنا عمر مره يحكي له كلام كده الراجل فضل يحكي له حديث وبعدين هو ماشي كده يقول له كلمه يقول له ايه طب ما تقولش لحد الكلام ده الحته دي ويروح ماشي يقول له كلمه يقول له ولا دي كمان ما تقولهاش لحد غيري يا حته كمان يقول له ولا دي كمان فلما خلص الراجل قام متعجبا فسالوه فقال والله ما قال لي عمر امسك هذه الا كنت قد كذبت فيها كانت كذبه هكسه من بتوعي واخد بالك فسيدنا عمرو قال لك لا انا مش هقول له كده لانه هياخد باله ومش هيجي لان سيدنا عمر كان عنده قضايا التوحيد شفافه هتقول لي موجود وانا لا اؤمن بكتابهم كتابهم اؤمن مجملا ان في انجيل نزل عندي عليهم موجود لكن حرفوه فانا مش هتبعه فهيقولوا له كده هيقول له مش جاي وكمل حرب فسيدنا عمرو بقى قال له آه، آه، تعالى قول لي رايك فلما عرف ان عمرو بطلت حيلته قال لا والله لا يخرج اليهم الا انا انا اروح بنفسي بقى فخرج بنفسه وكان الايه وكان ال- وكان الفتح رضي الله فكان الرجل بيهيجه ده يا اخوانا من جمله المداراه وزي ما قلنا حسن الخلق اللي ينبغي ان يستعملها الانسان مع الناس انك لازم تفهم اخواتك انا ابقى عارف ان اخويا فلان ده عصبي بيتعصب فانا بكلمه لازم اتحمله في كده اتحمله انا في واحد كان بيكلمني في التليفون من يومين وانا عارف ان هو كده هتيجي تصلي معايا العشاء وبتاع قلت له حاضر ان شاء الله حاجه اصلي معاك العشاء وبعدين اتصلت بيه انت انا واقف في الشارع بقالي ربع ساعه انت فين ما انا جاي في السكه يا عم ما انا هروح فين جاي في السكه والله رحت خدته رحنا المسجد الملاكي بتاعنا في مسجد ما بيقيمش الصلاه لما يلاقونا شفت الصلاه ايه ادركنا الصلاه والحمد لله صلينا واحنا طالعين من الصلاه انا مش عارف ايه و... وانا كل ما كلمه كنتش فيها ولا ايه فرحت مضحك معاه كده واحنا بنضحك قلت له يا عم ما بيبقاش خلقك في مناخيرك لانك لازم تاخد بالك ان الناس برضه واحنا بنضحك كده تاخد بالك ان الناس برضه خلقهم في مناخيرهم فمش هقول مش هنستحمل بعض بالشكل ده فشعرت منه باستحياء وسكت لانه فعلا حاسس ان هو ايه متعصب كده على ما على ما, ما كده وبعدين بقى يعني برضه هيخليك ت- فمثلا ده عصبي بالشكل ده في واحد تاني ده مش خلقه فلما تلاقيه يعمل عامله زي كده تروح رده على طول لا يا اخي ده مش خلقك انت بتزعق ليه انت ما بتزعقش فاوعى يخش عليك الدخل ده تعرف تفهم اخواتك حتى كنا بنقول للمراه و- وزوجها ان المراه تبحث زوجها والزوج يبحث يبحث مراته تبقى عارفها لما السيده عائشه رضي الله عنها اتكلمت على السيده خديجه كلمه لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بان عليه م- على ملامحه حاجه ما بتبانش ابدا الا عندما يشوف السحابه جايه فقالت انا غلطت غلطه كبيره فسكتت خالص عرفت تعالج ازاي بقى سكتت خالص قالت فلما رآني سكت تكلم سكتت خالص فما اتكلم عليه الصلاة والسلام وسري عنه غضب عليه الصلاة والسلام واخدين بالكم يا اخوانا ومن ذلك أن مخرمة رضي الله عنه أبو المسور قال لولده المسور يا بني قم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد علمت أنه قد جاءته أقبية عارف القباء اللي هو ال- زعباية كده فجات له عبايه وبتاع و- عبايات وانا ما خدتش وده شيء يؤذيه هو شخصيه سيدنا المخرمه كده هيزعلني ده لما تيجي تقسم ابقى انا اول الناس ليه انا راجل من كبار العرب ما انا كده فلازم يبقى موجود ده شيء في ال- فالنبي صلى الله عليه وسلم زي ما تقول مثلا هو بيقسم عليه الصلاه والسلام نسي الشغل بالف- بال- بالفقراء فطرق المسور الباب قال فذهبت مع أبي أقوده فلما طرقت الباب سمع رسول الله حسه سمع مين ده؟ ده, ده مخرمة واقف بره فخرج في يده قباء من الأقبية دي في إيده وقال يا مخرمة انظر خبأت لك هذا أنا كنت شايل لك ده اه عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام شفت بقى ازاي؟ فراح عمل ايه على طول تلقائيا قال الآن رضي مخرمة أنا كده رضيت لان تعرف لو حتى قال له خد ده او مثلا قال له ايه انت طلباتك قال له انت جالك اقبيه في عبايات جات لك امال العبايات فين اه معلش والله انا ما خدش بالي هياخده وهو زعلان برضه لان انا ما يتقاليش ما خدش بالي انا في ناس كده في في اخوه كده تلاقيه انا ما تعاملنيش كده انا ما تقوليش لازم ندرس بعض ده من حسن الخلق ايه فقال له الرجل والله ما زلت جاهدا في طلب مركب وما وجدته والله إلا الآن طب هو بيحلف ليه وبيقول ليه لأنه يا أخوانا اوعوا تحطوا نفسكم في موضع الاعتذار كان السلف يقولون إياك ومما يعتذر منه ما تقفش تبقى دايما ديدنك انك دايما تقول معلش والله انا اسف والله اصل انا مش قاعد بقى غلط في الخلق خد بالك هتقول ايه وتعمل ايه واوعى تقف في موضع شبهه تعتذر منه لان ده بيقلل منك وهذا من الذل انتوا فاكرين احنا اتكلمنا ان بني اسرائيل فيهم صفات متضاده ليه عشان اتذلوا عشان فرعون ذلهم فلما اتذل وبعدين اعطاه الله عز وجل بعد ذلك بقى خرج من فرعون وعدى البحر وبتاع لا زال فيه اثر الذل ما استخدمش حريته دي في طهاره روحه انا ما حدش يذلني تاني خلاص انتهينا لا ابدا لا زال ذل عشان كده لما سيدنا موسى قال لهم خشوا القريه قالوا لا ده في ناس طوال عراض ما ينفعش ما ينفعش ده ما انت شفت بنفسك فرعون اللي هو بقى ده فرعون بيقول لك كان بيخش الحمام كل 40 يوم لا يعني تصور على ما الاكل يمشي الامعاء دي طولها قد ايه ده انت بيقولوا الامعاء بتاعتنا كنا بناخدها في العلوم في الاعدادي الامعاء بتاعتنا 16 سم 14 بس 14 متر ايه ده كانوا بيعلمونا غلط ولا ايه 14 متر ماشي 14 متر الامعاء بتاعتنا وبتخش الحمام في اليوم كل اربع ساعات مش كده بيقول لك الاكل تاخده تهضمه اه يعني ما ولو عيد زي محمد كده هتقعد في الحمام تعمل لك خيمه جوه فبتخش كل تصور بقى لما يخش كل 40 يوم ده يبقى معدته وامعاءه قد ايه طب ده يبقى جسمه قد ايه فرعون ده يعني حاجه وانت شفت بعينك الرجل وهو يهلك قدامك بعينك وشفت جنوده وهم بيغلقوا قدامك بعينك وبعد كده لما يقول لك واجهه تقول ان فيها قوما جبارين طب لف بقى خد لك تيه 40 سنه علشان كده ايه اللي خلاهم قالوا فيها قوما جبارين الذل انه ما تخلصش من بقيه الذل اللي جواه مش عايز يتحرر لسه ذليل فالذل ده بيروح ضارب ال- الويندوز بتاع الفطره عارف ال- ال Windows بتاع الم- الكمبيوتر لما يضرب تبص تلاقي نفسك بقى تيجي ت- تدوس ي- يمين يجيب لك شمال تفتح حاجه تفتح لك حاجه تانية صح زي المحاميل ال- ال- المحاميل ال- ال- ال touch والحاجات اللي طالعه دلوقتي دي بيحصل فيها كده يقول لك المحمول هنج تبص بيتصل لوحده طب مش بيحصل بالله ما حدش هنا خبير محمول يقول لي ان انا الكلام اللي بقوله ده غلط انا انا دلوقتي جاي معايا اخ وهو موجود دلوقتي معانا جاي معايا اخ اتصل بيا مرتين وانا راكب معاه يا ابني التليفون بيتصل ده ده بيحصل ايه اهو ده الذل كده فعلا يا اخوانا خدوا بالكم الذل ده عشان كده ايضت بلقيس قالت ايه قالوا لها احنا جنود وجماد واحنا امبراطوريه نقف مين سليمان ملك من الملوك نخش نقف قصاده قالت لا ليه اصل ما عهدناه من الملوك اذا انتصروا اذلوا فانا هشتري ذلي لا يمكن نتذل فيا يموتونا يا اما ان آه، اديهم هديه آه، احاول بقى ايه أسكي اسكته بعيد عني خليه ما يخزنيش فقالت ايه ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله كان ده كفيل للمراه انها لا تخوض الحرب علشان ما تتذلش في موقف يسير لسيدنا عبد الله بن مسعود وهو خارج من المسجد لقى ناس وراه من الطلبه فقال اين رايحين فين ورايا فقالوا له نشيعك يا أبا عبد الرحمن نوديك لحد البيت نوصلك بس فقال ارجعوا فإنه فتنة للمتبوع مذلة ل- أنا ما أحبكش تبقى ماشي ورايا كده وعشان كده كثير من الخلق يمكن يمكن ده شيء نعترف به إن في مدارس كتير ربت الناس على الذل مدارس دعوية مدارس إنه ذليل ان دايما بتفنن في اني آه، اقهرك وان اخليك فطلع كده واخد على الايه آه، ال- ال- فال- فالقصد ايها الاخوه ان ال- ان الرجل جاهد ان ياخذ مركبا قال له الكلام ده عشان يقول له ايه عشان يقول له ان انا والله جاهدت وحاولت بس ما تلومنيش فقال هل ارسلت بشيء فقال له الم اخبرك انني جاهدت لاجد مركبا فما وجدت الا الساعه وفضل يلح بالشكل ده والتاني يلح عليه حتى قال له لن آخذ المال حتى تخبرني طب ده بيلح كده ليه وده بيلح كده ليه ده بيلح عشان ياخد الأسوة شفت سيدنا عمر كان متكئ اتعدل ازاي عشان في أسوة هتحكي لي حكاية الحكايات جند من جند الله كما قال الجنيد وابو حنيفة وغيره انا عايز اخد الأسوة عشان كده بقول للإخوة اقرأوا كتب التراجم والتاريخ تاخد أسوة منه طب ال- التاني بيقول له بينكر ليه زي ما قلت لك العباد عايزين يداروا علاقتهم بيغيروا على العلاقة مع ربنا زي ما ربنا بيغير عليك الحديث ده يمكن ما دقتش طعمه الاخوه حافظينه احسن مني بس يمكن ما دقناهوش قبل كده ان الله يغار ان يزني عبده او ان تزني امته يعني قبل العقوبه في ايه يغار على ع- سبحانه وتعالى ان العبد يزني يبقى اسمه داعر عاهر ولا العاهر الحجر اسمه عاهر ربنا يغار ان يبقى اسمك كده ربنا يعافينا يا رب واياكم يبقى اسم الابعد كده يعني ولا البعداء الابعده اسمها ايه دي البعيده ولا البعداء تبقى هو تمشي عشان أنا قلت كده يبقى تمشي شفت هو ده اللي ضيع الدنيا اللي هو شخبطه حضرتك تخطيط للبلد هم دول اللي ضيعوا البلد دول المديحه فال... ف... وهي برضو التانية بيغار الله عز وجل ان هي ايه ان ال... ان ال... ان الامه تزني حتى ذكروا والله يا اخوه من اعجب ما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه روضه المحبين ان الله يغار على دينه في مجالسه فذكر عن الخطاب او غيره من اهل العلم انه كان اذا وجد تقلبا في المجلس بدأ كده الإخوة تتململ وبتاع زي ما دلوقتي كده أنت هتقيم الصلاة ولا إيه كده ما حدش قال يعني بس أنا حاسس بيكم بدأ يتململ يقول لك إيه كان يقول هذا الإمام يقول هذا التململ من غيرة الله من غيرة الله على مجالسه يخليك تتململ يقوم ده مقصر عشان ما نقولش بعد كده الدين اللي متململ لواحد مش ما تخلص يا ربنا يغير الدين لا طالما هخلص دي يبقى نخلص لك خلاص بس انا مش هخلص واخدين بالكم يا اخوانا فلم يزل الرجل فلم يزل الرجل يلح عليه حتى اعترف له قال له والله ده حصل كذا وكذا وكذا وكذا وحكى له الحكايه فقال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك الله ده الراجل بقى لسانه زي لسان شفت الصاحب بقى امشي معايا علمني عشان كده بقول للاخوه اوعوا تبخلوا بالنصيحه ابعت وقول انت غلطان وقول انت فيك فهمني فراح متكلم بلسانه قال له ارجع فقد ادى عنك وكيلك فانصرف بالالف دينار راشدا قال له ده انت راجل ده انت مخك يوزن بلد ده انت رشيد رشيد راجل راجل ليه عشان درس اسماء الله عز وجل انا ايها الاخوه اوصي نفسي واياكم باعتبار التوحيد والاغراق في التوحيد واستشعار التوحيد كل ما تقرا حاجه لا سيما انك تعيش مع اسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل وما تمخض من اسمائه من اثار انك ترى اثار اسم الله الوكيل اثار اسم الله الشهيد اثار اسم الله الحفيظ ترى هذه الاثار فسترى قفزه ايمانيه وصبرا على طاعه الله عز وجل لم تكن تعهده من نفسك قبل اليوم قط نسال الله عز وجل ان يمتعنا واياكم بالتوحيد وان يبارك لنا في رج... في شعبان وان يبلغنا واياكم رمضان وان يحملنا واياكم الى الحج والعمره هذا العام انه القادر على الجليل والجلل وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين